من له أذنا للسامع
المركز القدسي لوسائل الإيضاح بالمقال البابوي يقدم لكم سلسلة محاضرات ألقاها قداسة البابا شنود الثالث في تاريخ الكنيسة العظة الثالثة عن عصور الاضطهاد والاستشهاد
ما يقوله الروح للكنائس
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اريد ان اكلمكم اليوم عن عصور الاضطهاد والاستشهاد لا اميل الى عباره عصر الاستشهاد لان الاستشهاد لم يشمل عصرا واحدا انما الاستشهاد والاضطهاد بدا مع المسيحيه من اولها من اول نشاتها عبر الدهور بلا استثناء فالاستشهاد ممكن نعتبر ان السيد المسيح فتح هذا الباب للكل واراهم ان الموت هو الطريق الى الحياه اول شهيد هو القديس استفانوس الشماس الاول او رئيس الشمامسه وقصه استشهاده موجوده في سفر اعمال الرسل واول شهيده هي القديسه ثكله ثم بعد ذلك وجدنا ان الاستشهاد شمل الاباء الرسل جميعا ما عدا القديس يوحنا الرسول الذي لم يمت شهيدا ولكن يمكن ان يعتبر من المعترفين لانه اعترف بالايمان وتعذب من اجله وان كان لم يمت شهيدا أول استشهاد كان عن طريق اليهود والاستشهاد الثاني كان عن طريق الدولة الرومانية والاستشهاد الثالث كان عن طريق أصحاب الطبيعتين والاستشهاد الرابع يشمل العصور كلها ويدخل فيها العصر العربي أيضاً أول واحد من الرسل استشهد هو القديس يعقوب الكبير والذي قتله كان هيرودس وأراد أن يقتل بطرس الرسول أيضا لولا أن المسيح لولا أن آه، معجزة عن طريق ملاك نجته من السجن بعد كده بدأت حركة الاضطهاد والاستشهاد تكون عن طريق وشايات أو اتهامات من اليهود وتدخل الحكم الروماني في موضوع القتل زي ما عملوا مع المسيح برضه وشايات واتهامات من جهة اليهود والتنفيذ كان من جهة الحكم الروماني الاضطهادات والاستشهاد كانت خلال عشرة من الأباطرة أو القياصرة من حكام الرومان كان أولهم نيرون وآخرهم ديوقلديانوس وأتباعه نيرون في عهده استشهد أيضا القديس بطرس الرسول والقديس بولس الرسول في سنة 67 ميلادية والحاكم ديوقلديانوس الذي بدأ حكمه من سنة 284 كان من أقسى العصور التي مرت على الكنيسة علشان كده الكنيسة من ابتداء حكمه سنة 284 عملت التقويم الخاص بالاستشهاد يعني احنا سنة الاستشهاد بتاعتنا أو التقويم بتاعنا يبدأ بحكم ديوقلديانوس عشان كده تلاقوا ما بين تاريخ الشهداء وما بين التاريخ الميلادي فرق 284 سنة اللي هي بداية هذا التقويم بحكم ديوقلديانوس ديوقلديانوس والولاة الذين كانوا معه وكانوا من أقسى الولاة ولعل من أخطرهم أريانوس والي أنصنة الذي كان يتفنن افتنانا في تعذيب المسيحيين ولكنه بمعجزة معينة اعترف بالإيمان ومات شهيدا وتعيد له الق- الكنيسة ياخد الأنبا ديمتريوس بيحتفل بيه في ملاوي لأن أنصنة دي بتاعت ملاوي وعمل له كنيسة أيضا في أماكن أخرى ال- اليهود في اضطهادهم للمسيحيين فشلوا ولم يستطيعوا أن يقضوا على المسيحية بسبب اضطهادهم والرومان أيضا في اضطهادهم للمسيحيين فشلوا ولم يستطيعوا أن يقضوا على المسيحية وعلى العكس قيل إن دماء الشهداء كانت بذارا للكنيسة وبنيت الكنيسة عن طريق دماء الشهداء بسبب المعجزات العجيبة التي كانت تحدث أثناء الاستشهاد وأيضا بسبب شجاعة الشهداء ومواقفهم الباسلة سنة 313 ميلادية صدر مرسوم ميلان من قسطنطين الملك بالحرية الدينية بحيث أن كل واحد يستطيع يعبد زي ما هو عايز وبهذا مش نقول وقف عصر الاستشهاد نقول وقف عصر الاستشهاد الجماعي اللي كان فيه القتل جماعي ولكن بقي الاستشهاد أيضا كما هو وإن كان قد قيل في التاريخ أن القديس بطرس خاتم الشهداء البطريرك 17 من بطاركة الإسكندرية بيسموه خاتم الشهداء فليس معنى هذا أنه آخر شهيد ما زال الشهداء إلى يومنا هذا لكن معناه أنه آخر الاستشهاد الجماعي الذي قصد, قصد به ليس مجرد القتل وإنما الإفناء ليس مجرد القتل وإنما إيه الإفناء بعد هذا التاريخ حدث أمران بعد سنة 313 أول أمر الكنيسة عقدت مجامع لقبول المرتدين الذين عن ضعف أنكروا الإيمان أيام الاستشهاد خصوصا مجمع قيصرية جديدة ومجمع أنقرة وغنغرة سنة 314 315 وقوانين قبول هؤلاء الذين جحدوا الإيمان كانت بناء على آه، حالة الجحود وأسبابها يعني اللي أنكر نتيجة استشهاد عنيف أو عذابات لا تطاق أو الذين أنك- أو الذي أنكر لمجرد الخوف أو اللي آه، حضر ولائم الوثنيين وتنا- وأكل معهم إلى آخره أو الذي بخر للأوثان وعاد وندم فبكى يعني على أنواع معينة تجدون هذه القوانين بتاع قبول ال- المرتدين لكن بعد 313 دي قلت لكم الحدث الأول هو آه، قوانين لقبول المرتدين عن ضعف أو خوف إلى آخره وثانيا حدث اضطهاد نتيجة الهراطقة نتيجة الايه الهراطقة حتى في عصر قسطنطين نفسه أيام قسطنطين كانت الأريوسية لا تزال لها سطوة كبيرة حتى بعد مجمع نيقيا المسكوني الأول اللي حكم آه، بحرمان أريوس وأتباعه وحرمان أرطغرل بقي الأريوسيون يعقدون مجامع ويتخذون أثناسيوس بطل الإيمان وأثناسيوس نفسه ذاق من هذا الاتخاذ ونفي عن كرسيه أربع مرات وفي المرة الخامسة لم يستطيعوا تنفيذ حكم النفي لأن الكاتدرائية امتلأت بالشعب المحب لأثناسيوس وقالوا لقائد الجند لا تستطيع أن تصل إلى أثناسيوس إلا على جثثنا جميعا فذهب للمرتضى وقال له مش قادر واستراح أثناسيوس فيبقى أثناسيوس صدر عليه خمس أح... خمسة أحكام بالنفي ولكن نفذ منها أربعة أحكام فقط إذا المضطهدون آه، قاوموا المؤمنين الهرافقة قاوموا المؤمنين واضطهدوهم ومن أمثلة ذلك اضطهادهم الأثناسيوس الرسول وأيضا حاولوا اضطهاد القديس كيرلس عمود الدين الذي رأس مجمع أفسس سنة 431 ميلادية وأرادوا منع توصيل قرارات المجمع للإمبراطور لولا أنهم أوصلوها بحيل معينة واضطهاد المؤمنين كان بتهم تهم شنيعة أحيانا بعضها تهم سياسية وبعضها تهم شخصية وأنواع وطرق شتى في اضطهاد رجال الإيمان يبقى أولا الاضطهاد الذي ذاقته الكنيسة من اليهودية ومن الوثنية والإمبراطورية الرومانية ثانيا بعد الحرية الدينية الاضطهاد الذي لاقته من الهرافقة مثل الوثنيين مثل الأريوسيين الهرافقة مثل الأريوسيين وبعدين آه، بعد انقسام الكنيسة وبعد مجمع خلق الدنيا صار هناك اضطهاد من أصحاب الطبيعتين وكان اتهادا شديدا جدا أخذ وضعا كنسيا ووضعا من التعذيب وال- والقتل فمن الناحية الكنسية مثلا في مصر استولوا على جميع كنائس الإسكندرية وأرسلوا بطريركا ملكانيا يكون بديلا للبطريرك القبطي الأرثوذكسي ويستولي على كنايسه وبعدين جعلوا لهذا البطريرك سلطة مدنية فأصبح رئيسا مدنيا ورئيسا كنسيا لكي يذيقوا العقبات مر العذاب في هذا الاضطهاد قتل القديس مينا آه، أخو البابا بنيامين البطريرك ال 38 وفي هذا الاضطهاد من أصحاب الطبيعتين آه، فقئت عين الأنبا صموئيل المعترف وإن كان لم يقتل وأيضا قتل كثيرون وكان الأمر هو التخلص من أصحاب الطبيعة الواحدة بكافة الطرق هذا الأمر كان في مصر وكان في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في سوريا أيضا ومن نتائجه أن البطريرك ساويروس الانطاكي جاء إلى مصر وقضى فيها حوالي 28 سنة من اضطهاد جوستنيان له وفي مصر قوبل بمحبة كبيرة وكان يعني يجيب على أسئلة الناس في الإيمان والعقيدة ويوجد كتاب كبير في مجموعة باترولوجيا أورينتاليس عن رسائل القديس ساويرس الأنطاكي طبعا في أوله عاملين footnote ده مش قديس ده هرطوقي لأن اللي نشروه فرنسويين كاثوليك وما يحبوش ساويرس من أصحاب طبيعته وبلغ من محاولة اضطهاد أصحاب الطبيعة الواحدة أنهم أرادوا أن يقتلوا جميع الأساقفة الأرثوذكس عشان لو قتل جميع الأساقفة الأرثوذكس لن يجدوا أساقفة يرسموا أساقفة جداد يبقى انتهت الأسقفية يبقى انتهت الرئاسة الكنسية يبقى راحت عليهم مما أدى بالقديس يعقوب البرادعي أحد بطاركة الكرسي الإنطاكي الأرثوذكسي السورية يعني أنه يرسم مئة أسقف ويتركهم بهيئة علمانية اللي بيشتغل فلاح واللي بيشتغل عامل علشان لو قتلوا كل الأسقفة يطلعوا دول ويرسموا أسقفة بدلهم يطلعوا زي ما هم كده من لبسهم العلماني يمارسوا عملهم الكهنوتي لأن لبسهم العلماني لا يمنع كهنوته كهنوته موجود جواه وفي هذا الوقت كان بطاركة الإسكندرية وبطاركة أنطاكيا يتعاونون معا في الرسامات ده في العصر بتاع أصحاب الطبيعتين وده من سنة 451 إلى 641 190 سنة بدء دخول الإسلام في مصر وعندما جاء عمرو بن العاص إلى مصر كان البابا بنيامين منفيا على كرسيه مدة طويلة ولكنه كان في نفيه يفتقد الكنائس ويفتقد الأديرة ويثبت الناس في الإيمان وفي تلك الفترة كثير من بطاركة الإسكندرية رسموا بطاركة في دير الزجاج غربي الإسكندرية وبعضهم لم يجلس على كرسيه في الإسكندرية يوما واحدا طبعا في هذه الفترة سرق الكثير من رفاة القديسين ومن المخطوطات ومن الأيقونات علشان كده احتاجنا في بعض من الأوقات أن نلجأ إلى أخذ رفاة ماري مرقس أو رفاة القديس أثناسيوس الرسولي من الخارج يقولوا أمال راحوا فين أهو بواسطة السرقة المقدسة آه، كما زحفوا على الكرسي المرقصي زحفوا على رفاة القديسين إلى هنا ويعوزنا أن نرجع إلى الاضطهاد الكبير الذي في القرن الرابع أو في القرون في القرون الأربعة الأولى للمسيحية كانت آه، فترة الاضطهاد تشمل ليس مجرد قتل المؤمنين إنما كان بالأكثر تعذيب المؤمنين تعذيبهم إلى حد بعيد بعذابات لا تطاق بعذابات لا تطاق حتى يرغموهم على إنكار الإيمان نتيجة لذلك التعذيب لم يكن تعذيبا جسديا فقط إنما كان أيضا تعذيبا من جهة العفة يعني نجد قديسة من القديسات أو أكثر من قديسة يعني ي- يهددوها بإرسالها إلى بيت من الدع... بيت للدعارة لكي تفتك عفتها هناك فده تعذيب أكثر من إسالة الدماء وربنا كان ينقذ آه، هؤلاء القديسات ربنا كان بينقذ هؤلاء القديسات يعني مثال لكد- لكده آه، قديسة يرسلونها إلى بيت الدعارة وبعدين أحد الشبان يأتي لإنقاذها فيدخل بيت الدعارة فترتعد منه يقول لها ما تخافيش أنا جاي أنقذك وكان هذا الشاب جندي فألبسها ملابسه الخاصة بالجندية وبقي محلها وهي خرجت من بيت الدعارة في هيئة جندي فما حسوش بيها وأنقذت ثم اكتشف أمر هذا الجندي فقبضوا عليه وساقوه إلى الاستشهاد فالقديسة دي شافته فجريت وراه وقالت له أنت تريد أن تسرق إكليلي أنا لازم أموت وفعلا أخذوها وقتلوها هو وهي أو شاب مثلا أرادوا أن يرغموه على إنكار الإيمان بالاعتداء على عفته فربطوه من يديه وقدميه وأتوا بإحدى الف- الفاسدات عشان تفسد عفته فلم يجد وسيلة إلا أنه قرض لسانه بأسنانه ولفظ الدم في وجهها فلقت المنظر بشع فتركته ومشيت إلى هذا الحد كان هؤلاء القديسون متمسكين بعفتهم ومتمسكين بإيمانهم وكانوا مستعدين أن يحتملوا العذاب أما الوسائل التي لجأوا إليها في تعذيب هؤلاء القديسين أو في استشهاد هؤلاء القديسين فكانت كثيرة جدا يمكن أنتم تقروا في سير القديسين إن فلان قطعت رأسه فلان قطعت رأسه فلان قطعت رأسه قطع الرأس كان آخر المطاف يعني زي ما قلت مرة في حديثي عن الشهداء اللي كان عنده واسطة كانت تتوسط له ان يقطعوا راسه ويخلص من العذاب او اللي زهقوا منه ووجدوا ان هو اثناء استشهاده اعجب الناس ببسالته وشجاعته واحتماله فدخل الناس في الايمان بسبب شجاعته يقولوا نقتله ونخلص منه احسن او مثل حتى اريان والي اريانوس والي انصنا آه، دخل في التعذيب لما آمن هو أيضا دخل في التعذيب لما آمن هو أيضا فديوقلديانوس أمر بحفر حفرة ودفنه حيا وفعلا دفنوه وغطوا عليه وهو مربط وبعد شوية وجده أريان ظاهرا أمامه بلحمه بدمه بلا رباطات وقد خرج من الحفر طبعا يعمل فيه ايه قال حطوه في كيس والقوه في النهر اخيرا استشهد يعني طبعا في هذه المراحل كلها كانت المعجزات التي تحدث آه، تدخل الناس في الإيمان يعني مش اضطهاد يمنعهم من المسيحية أو يجعلهم يرتدون إنما يجعلهم يتمسكون بالإيمان بالأكثر أو بعض معجزات أخرى زي ساحر أتوا به ليصنع سما مميتا في اضطهاداتهم للقديس ماري جرجس فشرب ماري جرجس هذا السم المميت ولم يمت طبعا الناس دخلوا في الإيمان ففي ناس كتير كانوا يدخلون في الإيمان بسبب المعجزات وبسبب شجاعة القديسين قصص الشجاعة كانت قصص عجيبة يعني مثالها لما أريانوس والي أنسنة ذهب إلى الصعيد وقابل القديس أبا فهم الجندي وقال له السلام لك يا أبا فهم قال له لماذا تتكلم عن السلام قال الكتاب لا سلام قال الرب للأشرار دخل عبارات ال- القديسين كانت عبارات شهيرة وقوية في هذا المجال من ضمن التعذيب كان أنواع وأشكال منهم مثلا تقطيع الأعضاء زي القديس يعقوب المقطع قطعوا أطرافه كلها لدرجة ما قال آه، وقف يصلي ما فيش وقف يعني أراد أن يصلي فقال ربنا ليس لي يدان أرفعهما إليك ولا قدمان أسجد بهما لك لكن يكفي أن يرفع قلبه تقطيع الأعضاء أو تقطيع الأظافر أو تقطيع الأسنان خلع الأسنان طبعا لا مخدر ولا مسكن ولا حاجة عذابات عذابات تصوروا لو واحد سكينة تخش في ضفره وتطلع والأنسجة تتقطع وتخرج وبعدين يسيبوه ويقولوا له فكر شوية نجيلك بكرة ويقولوا له بكرة ياخدوا له صباع تاني ويقولوا له استنى لما نجيلك بعدين ده تعذيب بطيء مرعب إحدى القديسات جابوا شجرتين متجاورتين وربطوا رجلها في شجرة ورجلها في الشجرة الثانية ميلوا الفروع وتركوا الفروع ترجع علشان تنشق نصفين شوفوا أي عذاب كان يوجد بهذا الشكل أيضا من ضمن وسائل الاستشهاد الإلقاء في الزيت المغلي الإلقاء في النار الإلقاء في بحيرات الجليد السلخ عملية الايه السلخ أو الشنق أو الحرق أو الجلد وطبعا الجلد مش بمجرد سيور من جلد أحيانا كانت سيور من جلد فيها عقد أو فيها مسامير لغاية لما الجسم يتهرب أو طريقة تانية من العذاب يشرحوا الجسد ويلقوا عليه جير حي فيشتعل بالبخار آه، منه آه، طرق آه، صعبة آه، القديس ماري مرقس استشهد عن طريق السحل السحل يعني يتجرجر يتجرجر في الأرض لغاية لما جسمه يتهرأ ربطوا جسمه في ظهر أو زي الحصان وتركوا الحصان يجري والجسد يتردد يتردد يتردد آه، لغاية لما أصبح بين حي وميت ودوه السجن ثم استشهد يعني أنواع وطرق شتى كان يفتن فيها الناس الإلقاء للأسود كما ألقي القديس إغناطيوس الأنطاكي للأسود الجائعة يجوعوا أسود ثلاث أيام مثلا ويحطوه في ساحة كده بتاعة الأسود وبعد كده يفتحوا الخانات بتاعة آه، أماكن الأسود فتخرج تلاقي ده تتسلى عليه أو الإلقاء إلى ثور هائج كما ألقيت القديسة بقبتهم آم، بلغ من الفتة الثور ده رقى فوقت على الأرض فغطت جسمها لئلا تنكشف وطبعا يعني العذابات المرة السم الإلقاء في الزيت المغلي الإلقاء في القار الزفت يعني مغلي ويحطوهم فيه كل دي أنواع من العذابات آه، المرة التي كانت تسبق الاستشهاد عايزين نقول نقطة تاني إن الاستشهاد شمل كل طبقات الناس يعني في من الاستشهاد بطركة وفي أسقفة وفي أسوس وفي شمامسة وفيه أمراء وفيه جنود وضباط وفيه أفراد عاديين وفيه أمهات وفيه أطفال وفيه رهبان وفيه راهبات شمل آه، الكل كما أن كانت في آه، استشهاد لقرى أو مدن بأسرها مثل شهداء الكتيبة الطيبية وكانوا 6666 عسكري أمروا قائدهم موريتيوس أنه يبخر للأوسان فرفض فانتهى الأمر باستشهاده أو شهداء إسنا البلد بتاعتها أو شهداء إخميم أو التسعة واربعين شهيدا أو الأربعين شهيدا آه، استشهاد لجماعات آه، كثيرة من الأشياء الهامة استشهاد الأمهات, الأمهات وأطفالهم زي القديسة رفقة وأبنائها الخمسة وليها كنيسة حاليا في سنباط أو الأم دولاجي وأولادها الأربع فلاحين آه، والعجيب أن الأمهات كانوا كنا يشجعن أولادهن على الاستشهاد يعني متهيألي كانوا يقولوا إيه للعيال دول غالبا كانوا يقولوا لهم يا أولاد ولا يهمك خبطة واحدة كده بالسيف تلاقي نفسك قاعد جنب ربنا يسوع المسيح إيه يعني؟ إيه يعني؟ أهي خبطة واحدة ما تاخدش السنة بس نجرب كده وشوف عرض راسك خد يبص يلاقي نفسه جنب واحد ورا واحد ورا واحد طبعا قلب الأم اللي بتشجع أبنائها وتجد أولادها بيتعذبوا بهذا الشكل أمر يعني ضد الطبيعة البشرية بلاش نقول ضد نقول مستوى فوق الطبيعة البشرية لولا معونة من الروح القدس لهؤلاء الشهداء ما كانوا قد كملوا استشهادهم بسلام نذكر من هؤلاء الأمهات القديسات زي ما قلنا القديسة رفقة والقديسة الأم دي دولاجي دي في إسنا وليها كنيسة كبيرة هناك نذكر من الأطفال الشهداء القديسين القديس قري- قرياقس ابن القديسة يوليطة وده كان ابن ثلاث سنوات يعني خطفوه من امه فاراد ان يندفع لامه الوالي مسكه قعد يخربش فيه يضربه راح خبطه في الارض خبطه وقال انا مسيح قال ايه انا مسيح خبطه خبطه في الارض خلصت عليه القديس ابنوم النهيسي من الرجال العسكريين طبعا كلكم تعرفوا ماري جرجس وتعرفوا القديس مرقريوس ابو سيفين وتعرفوا القديس مارينا العجيبي والامير تدرس وماري بؤتر الجندي وابا فاما الجندي يعني وابا جول الجندي آه، في نفس الوقت ال- الذي اضطهدوا فيه المسيحيه بالقبض على رجالها وأبطالها و- وكهنتها وأساقفتها والمؤمنين بصفة عامة قامت جماعة بدأوا يشهرون بالمسيحية يشهرون بها تشهيرا ويتهمون المسيحيين باتهامات كثيرة نجد قامت مجموعة من المدافعين اسمهم أبولوجيستس يعني مدافعين من أمثال أفينا غورس ناظر المدرسة الإكليريكية ومن أمثال القديس يوستينوس الفيلسوف والشهيد اللي كتب كتاب حوار مع تريفو اليهودي لأن كان اضطهاد أيام اليهود برضه دول مجموعة من الناس عليكم أنكم آه، تاخدوا عنهم فكرة وقلت لكم مجموعة المعترفين وادي المدافعين وفي ناس من الحكام زي قلت لكم أريانوس والي أنصنة وفي استشهاد القديس يوليوس الإقفاصي أرسلوه إلى والي سمنود والي سمنود احتشم منه و- وصار شهيدا إلى والي إتريب واحتشم منه وصار شهيدا ومن ضمن ال- الولاة القديس مرقس أبو القديسة دميانة والي الزعفران القديس يوسطس ابن روماريوس القديس ماري بؤتر ابن رومانوس آه، ناس كتير استشهدوا من الولاة بإيمانهم بل إن ديوقلديانوس آه، قتل امرأته ألكسندرا فاستشهدت وصارت شهيدة وهي ملكة من ال- من الملكات كثير من الرهبان والرهبان أيضا لاقوا استشهادهم يكفي أن نذكر كمثال القديسة دميانة والأربعين عذراء اللي كانوا معها دول برضو نالوا استشهادهم وقديسة دميانة لما أبوها كان أنكر الإيمان في الأول وبخته وقالت له لا أنت أبويا ولا أعرفك وخجل من تخجيل ابنته وذهب واعترف بالإيمان وصار ش- شهيدا استمر الاستشهاد زمنا طويلا أيام المماليك في استشهاد وأيام الدولة العثمانية في استشهاد الذين استشهدوا من الإرهابيين كان لنا شهداء أيضا علشان كده قلت لكم الاستشهاد لم يكن له عصر واحد إنما الاستشهاد كان في كل العصور الكنيسة بنيت على دماء الشهداء طبعا لما نحب نتكلم على الاستشهاد لن تكفينا محاضرة ولا محاضرات أحيلكم إلى كتاب ثمين